قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة الخامسة والعشرين من برنامج خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في الحلقة اللي فاتت شفنا الجهد العظيم اللي عمله صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وكيف حرر فلسطين بكاملها شفنا اثار موقعتها الطين شفنا فتح معظم الساحل الفلسطيني او كل كل الساحل الفلسطيني تقريبا ما عدا قلعه او قلعتين واستطاع طبعا تحرير مدينه القدس المباركه واستطاع ان يحقق يعني انجازات فعلا سطرت في التاريخ بدماء المسلمين وبجهود المسلمين وبعرق المسلمين وهي من اعظم الانتصارات في تاريخ الامه الاسلاميه. وقلنا ان هو حط في اعتباراته انه يسقط مملكه بيت المقدس بكاملها واحنا عارفين مملكه بيت المقدس لم تقف حدودها عند فلسطين فقط بل اخذت ايضا نصف لبنان واتجه بجيوشه الى لبنان وحرر بيروت وحرر صيدا وحرر بعض المناطق الاخرى في لبنان كذلك حرر الشوبك والكرك ودولة موجودين دلوقتي في الأردن يعني كان مترصد لكل بقايا مملكة بيت المقدس لكن الحقيقة إذا كنا في الحلقة اللي فاتت تعرضنا لمواقف كثيرة سعيدة في تاريخ الأمة الإسلامية فالحلقات دي للأسف الشديد هنتعرض لأزمات كثيرة مرت بالأمة الإسلامية في زمان صلاح الدين الأيوبي, الأيوبي وبعد زمانه رحمه الله بنقول أن صلاح الدين الأيوبي في كل هذه الفتوحات العظيمة حقق إنجازات هائلة لكنه كعامة البشر لابد أن يقع في أخطاء ونحن لا نقول أننا نخطئ أو أننا نستطيع أن نرتقي إلى مستوى صلاح الدين الأيوبي حتى نعترض على أفعاله أو أقواله ولكن التاريخ والذي فعل ذلك والآراء التي أخذت في بعض المواقف وانتقدها المؤرخون بشكل عام ورأينا الآثار السلبية لمثل هذه القرارات وإحنا الحقيقة بنمسك على صلاح الدين الأيوبي مع عظم قدره وجلالة مكانته بعض الأخطاء البسيطة لكن كان لها أثار ضخمة وكبيرة منها على سبيل المثال أنه ترك مدينة صور بلا فتح وإحنا قلنا قبل كده أن صور أحد المدن اللبنانية التابعة لمملكة بيت المقدس وهرب إليها الكثير من الصليبيين وعندما سحق الصليبيون في حطين أسرع الصليبيون من كل المدن الساحلية في فلسطين وفي غيرها بالتوجه إلى مدينة صور وحاصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله السور فعلا ولكن الجيش الذي معه لم يصبر على هذا الحصار وطلب أن يستريح وأن يرفع الحصار عن مدينة صور وخاصة أن الحصار كان يتم في فصل الشتاء وكان الجو باردا جدا فقبل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله على مضض وما كان له أن يقبل حقيقة لأن معظم القوة الصليبية كانت موجودة في منطقة صور وكان يعني شوية نتعب أكتر وشوية نجهد أكتر ونخلص خالص من قصة مملكة بيت المقدس ونقفل الملف كله لكن اللي حصل انها اتثابت وده كان موطن لنشأة جديدة للصليبيين في أرض فلسطين وفي أرض الشام وعلى فكرة اللي راجع تاريخ هيلاقي نفس الموقف حصل في الأندلس قبل كده وترك المسلمون مكانا صغيرا جدا في الأندلس دون فتح كان اسمه الصخرة ومن هذه الصخرة سقطت الأندلس بعد ذلك من هذه المنطقة سقطت الأندلس كذلك صلاح الدين طبعا اعلن بعد كده عن ندمه على ان هو لم يستمر في حصار سور لكن خلاص كان فعلا الصليبيون تجمعوا من كل مكان في مدينه سور ووصلت اعدادهم الى الالاف احنا بس عايزين نقول الناس اللي طلعت الفرسان اللي خرجوا من القدس دون قتل او دون اصابه من المسلمين كانوا ستين الف فتخيل بقى لما يجمع كل الصليبيين المحاربين في أرسوف وفي يافا وفي عكا وفي حيفا وفي غيرها من مدن فلسطين المباركة كل دول راحوا لصور فطبعا كانت أزمة كبيرة الخطأ الثاني اللي وقع فيه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وهو إطلاق جاي لوزينان اللي هو ملك بيت المقدس بعد 8 شهور تقريبا من أسره في بيت المقدس آه، في طبعا أحداث حطين أسر فقعد أسير 8 شهور ثم اتفق معه صلاح الدين على أن يطلق سراحه في نظير أن يذهب إلى فرنسا لكن طبعا صلاح الدين الايوبي رحمه الله عنده خبره كبيره بالصليبيين ويعرف انهم يخونون العهود وان ده شيء متكرر في حياتهم فما كان له ابدا ان يثق في كلمات جاي لوزينان وخاصه ان هناك جيوش ضخمه زي ما قلنا متجمعه في سور واللي حصل بالفعل ان جاي لوزينان خان الاتفاقيه ورجع الى مدينه سور ولم يذهب الى فرنسا ومن مدينة سور أخذ الجيوش المتجمعة هناك وبدأ يقاتل صلاح الدين الأيوبي من جديد وخرج في منتصف رجب سنة 585 من الهجرة يعني بعد تقريبا سنتين من فتح بيت المقدس وبعد سنتين وشهرين من موقعة حطين العظمى خرج بجيوشه الصليبية إلى مدينة عكا الفلسطينية مدينة عكا قريبة جدا من مدينة سور أقل من 50 كيلومتر في شمال فلسطين فخرج اليها طبعا صلاح الدين الايوبي شاف هذا الموضوع ويعني غضب جدا من خيانه جاي لوزينان لكن بعد ايه بسرعه راح عشان ينقذ عكا رحمه الله فخد الجيوش وانطلق الى مدينه عكا وارسل يعني جيش كبير مقدمه لجيشه ليوصل ليصل الى مكان الى عكا قبل ان يصل الى جيش صليبي وبالفعل وصل اليها الجيش المسلم ودخل عكا وسيطر على المحاور في داخل عكا لكن وصل الجيش الصليبي قبل ان تصل القوه الرئيسيه لجيش صلاح الدين الايوبي وهذا الجيش الصليبي حاصر عكا من اطرافها الاربعه وبقول اطرافها الاربعه طبعا لان عكا مدينه ساحليه ففي ثلاث اطراف على البر والطرف الرابع البحر كانت فيه سواع كانت فيه سفن صليبيه حاصرت البحر فاصبح الحصار محكما على عكا وفي داخلها المسلمون. انقلبت الايه كنا من شهرين او كنا من سنتين بنحاصر عكا في زمان صلاح الدين في اول يعني انتصاراتنا بعد موقعة حطين حاصرنا عكا وكان جواها الصليبيين ثم سقطت عكا بفضل الله عز وجل واخذ المسلمون المسلمون غنائم لا تحصى وكان انتصار مجيد دلوقتي الصليبيون هم الذين يحاصرون مدينة عكا وطال الحصار على المسلمين طبعا صلاح الدين رحمه الله جيب الجيش بتاعه وحاول أن ينقذ عكا من هذا الحصار لكن الحقيقة لم يستطع لقوة الجيوش الصليبية وكثرة أعداد الجيوش الصليبية في هذه المنطقة واضطر رئيس الحامية في عكا رئيس حامية مسلم كان اسمه سيف الدين المشطوب اضطر إلى أن يعقد اتفاقية مع الجيش الصليبي الكلام ده بعد قد ايه؟ الكلام ده بعد سنتين كاملتين من الحصار طبعا موقف كان صعب جدا. انا عايز اقول ان في قضيه خطيره جدا حصلت برضو نتيجه هذا الوضع اللي هو وجود مجموعه من الصليبيين في مدينه سور ووجود جايل الزنان ووجود الحميه لاعاده مملكه بيت المقدس من جديد حاجه خطيره جدا وهي استنفار اوروبا لنجده الصليبيين في بيت المقدس. وهذا هو الاستنفار الثالث الكبير طبعا في استنفارات كثيره في التاريخ مرت بنا صغيره لكن في ثلاث استنفارات كبرى الاستنفار الاول اللي بنسميه الحمله الصليبيه الاولى وديت بدايه احتلال العالم الاسلامي وقلنا ان دي كانت طبعا حمله ناجحه جدا استطاعت ان تؤسس اربع ممالك في داخل الوطن الاسلامي او البلاد الاسلاميه والحمله الثانيه التي استنفرت بعد سقوط الرهى وديت اللي استقبلها نور الدين محمود ويعني استطاع ان يردها بكاملها وردت خاسرة لم تحقق أي نوع من النتائج وهذه الحملة الصليبية الثالثة تجهز من أوروبا لنجدة الصليبيين في منطقة عكا وفي منطقة سور وجاء على رأس هذه الحملة جيوش ضخمة جدا أذكر منها جيش مملكة النمسا وألمانيا كان مملكة واحدة وكان على رأسها واحد اسمه فريدريك برباروسا وكان من أكبر أمراء وملوك أوروبا واحد تاني مشهور جدا جدا في التاريخ وهو ريتشارد الملقب بقلب الاسد ملك انجلترا وفليب اوجست ملك فرنسا يعني حمله الملوك والامراء كل قائد جيش ملك او امير طبعا ديت من اقوى الحملات الصليبيه مطلقا الجيش الالماني فقط الالماني النمساوي كان قوامه 200 الف مقاتل طبعا جيش رهيب وخطير جدا وكان يفرض سيطره كبيره جدا على قطاعات ضخمه من اوروبا لكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى سلم وما يعلم جنود ربك الا هو هذا الجيش اخترق منطقه اسيا الصغرى وغرق فريدريك برباروسا وهو يستحم في الماء يعني كان بيستحم في احد الانهار غرق سبحان الله ومات وحصل انتكاسه كبيره في الجيش النمساوي وحصل في نوع من من الصراع بين قواده وبين زعمائه ويعني استطاع المسلمون الموجودون في كل هذه المناطق في اسيا الصغرى في منطقه الشام وفي غيرها طبعا حمية حطين وانتصارات حطين وما تلاها من انتصارات كانت موجودة فاستطاع المسلمون أن يحققوا انتصارات كثيرة على هذا الجيش الألماني النمساوي ووصل إلى بيت المقدس أو وصل إلى منطقة عكا من هذا الجيش كم جندي حسب الرواية النمساوية 5000 جندي يعني من 200 ألف جندي آه، ألماني ونمساوي حوالي 195 ألف فنوا في الطريق ولم يبقى إلا آه، 5000 فقط لكن المشكلة الكبرى كانت في الجيش الإنجليزي والجيش ال- الفرنسي وطبعا دي كانت من أكبر برضو الجيوش ال- ال- الأوروبية بصفة عامة الجيوش دي كلها وصلت إلى ساحل آه، آه، عكا وحصرت عكا من البحر ومن البر وزي ما قلنا سيف الدين المشطوب ما لقاش قدامه حل الا انه يعقد اتفاقيه رغما عن انف صلاح الدين الايوبي رحمه الله، يعني صلاح الدين ما كانش عايز هذه الاتفاقيه لكن تمت هذه الاتفاقيه آه، بدون علم صلاح الدين لان ما كانش في آه، سهوله في الاتصالات بين الفريقين لوجود الجيش الصليبي محاصر لمدينه عكا من كل الجوانب. وفي هذه الاتفاقية آه، سلم آه، سيف الدين المشطوب المدينة بكاملها وسلم كل العدد والسلاح بل وأقر أن يدفع 200 ألف دينار للصليبيين في نظير إطلاق الأسارة الذين سيأخذهم الصليبيون كرهن ل- حتى تؤدى هذه الدية آه، الكبيرة طبعا التسليم ده ما كانش على رغبة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يا ترى هيكون رد فعله ايه يا ترى ايه اللي هيعمله عشان انقاذ بقيه الاسرى ال- اللي في ايدين الصليبيين يا ترى رد فعل آه، رد فعل ريتشارد قلب الاسد وفليب اوجست على هذا الموقف هيكون ايه ده اللي هنعرفه ان شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله كنا قبل الفاصل بنتكلم على موقف حصار عكا وطبعا حصار شديد جدا من البر ومن البحر قوات صليبيه هائله على راس هذه القوات دلوقتي ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا ومعاه فيليب اوجست ملك فرنسا ومعاه طبعا القوات الصليبيه اللي كانت موجوده في آه، مدينه سور بقياده جاي لوزينان ملك بيت المقدس القديم وصلاح الدين الايوبي كان محاصر قوات الصليبيه اللي محاصره آه، مدينه عكا واضطر سيف الدين آه، المشطوب اللي هو امير عكا ان يسلم المدينه الى الصليبيين بعده شروط منها الاحتفاظ بمجموعه من الاسرى المسلمين الى ان يتم دفع 200 الف دينار آه، ديه لانقاذ هؤلاء آه، المسلمين صلاح الدين طبعا لما عرف الكلام ده انكره بشده لكن ما قدرش يتصرف بدأ يجمع المبلغ المطلوب وبالفعل يعني طبعا جمع مبلغ زي ده مبلغ ضخم وكبير اضطر ان هو يراسل يعني اكثر من مدينه آه، في مملكته وبدأ بالفعل جمع جزء آه، ضخم من المبلغ والباقي كان بيتجمع وكان خايف جدا صلاح الدين الايوبي ان هو يسلم هذه المبالغ الى الصليبيين ولا يطلق الصليبيون الاساره لان طبعا متعود على خيانه العهود من الصليبيين فطلب طلب آه، يعتبر من الطلبات البسيطة جدا والمنطقية جدا ان يحصل نوع من الرهن يعني ان توضع هذه الاموال في جهة آه، ثالثة وتكون محكمة بين الطرفين وان تسلم الاموال بعد تسليم الاسرى او ان يحلف الداوية من الداوية الداوية دي فرقة من الفرق الشديدة جدا العسكرية في داخل الجيش الصليبي وكانت عندها يعني تمسك كبير بالدين وترى أن الحنث في اليمين أمر عظيم لا تأتيه فقال خلاص الدوية هذه تحلف أن أنتوا هترجعوا الأسرى المسلمين إلى المسلمين ويسلم الأموال لكن رفضت الداوية تخيل رفضت الداوية أن تحلف لأنها لا تثق بملوك الصليبيين يعني حتى الفرقة العسكرية الدوية النصرانية اللي موجودة في الجيش الصليبي لا تثق بيمين هؤلاء آه، الملوك والأمراء الصليبيين فتوقف صلاح الدين الأيوبي آه، رحمه الله عن دفع الأموال وشاف نشوف حل لهذا الموقف آه، ريتشارد قلب الأسد لم ينتظر هذا التوقف وأخرج ثلاثة آلاف آه، أسير مسلم وقتلهم بالسيف أمام أعين المسلمين طبعا جريمة كبرى ووصمة عار في جبين أوروبا بكاملها وهو ده ريتشارد قبل الأسد اللي بتصوره وسائل الإعلام كثيرا على أنه شخصية رحيمة وشخصية دينية وشخصية آه، أتت لأهداف آه، نبيلة وعليا طبعا هو إنسان زي ما انتم شايفين خائن للعهد قاتل للأسرة آه، مخالف للاتفاقيات يعني إنسان عنده مخالفات كثيرة جدا لا تقبل أبدا وكل سيرته بعد كده بتبقى عبارة عن محاولة إثبات الصيت و- والشهرة آه، له بصرف النظر عن قضايا بيت المقدس أو قضايا الصليبيين أو قضايا المسيح أو من امور تشغل آه، الدينيين كما يقولون. فطبعا كان موقف صعب جدا هجم صلاح الدين الايوبي على الصليبيين بعد هذا الحادث الاليم وتمت عده معارك بينه وبين الصليبيين لكن لم يصل الى نتيجه طبعا جيش صلاح الدين الايوبي كان اصغر بكتير من جيوش الصليبيين المجتمعه فوقفت آه، الحروب وانتهى الأمر في النهاية آه، إلى آه، وقوع مدينة يافا أيضا في يد الصليبيين ووقوع مدينة أرسوف ووقوع مدينة عسقلان الحقيقة كانت أزمة كبيرة واضطر صلاح الدين رحمه الله في 21 شعبان سنة 588 يعني بعد حوالي سنة سنة إلا عدة شهور من آه، سقوط عكا إلى عقد صلح الرملة مع الجيوش الصليبية وعقد بالفعل هذا الصلح وكان يعني من نتائج هذا الصلح والهدنة أن تسلم مدينة يافا وقيسارية وأرسوف وحيفا وعكا إلى الصليبيين وطبعا المدن دي بالفعل كانت في إيدين الصليبيين فأقرهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله على أن تبقى هذه المدن في أيديهم وتبقى مدن اللد والرملة والناصرة في يد المسلمين وذلك لمدة ثلاثة سنوات وثلاثة شهور آه، طبعا يهمنا جدا ان نقف وقفه مع هذه الهدنه ونقول ان هذه الهدنه شرعيه تماما بشروط وهذه الشروط وفى بها صلاح الدين الايوبي رحمه الله والشرط الاول ان تكون هذه الهدنه ليس فيها اقرار دائم للصليبيين او لغيرهم من اعداء الامه على امتلاك قطعه من اراضي المسلمين مهما صغرت هذه القطعه، صلاح الدين لم يقرهم على امتلاك هذه الاماكن ابدا آه، آه، الى آه، يعني آه، اخر حياتهم ولكنه اقر فقط لمده ثلاث سنوات وثلاثة شهور الحاجة الثانية أن يكون هذه المدة مؤقتة بميعاد معين وده الدين زي ما قلنا والحاجة الثالثة مهمة جدا أن يمتلك الطرف المسلم القدرة على ردع الطرف الصليبي أو على طر- ردع أعداء الأمة إن هم خالفوا الطرف الصليبي أو على طر- ردع أعداء الأمة إن هم خالفوا المعاهدة لأنه من المعتاد أن يخالفوا وهذا ما كان آه، يعني يتمسك به صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يبقى تم صلح الرملة واستقرت مملكة صغيرة لبيت المقدس جديدة بدءا من يافا ووصولا إلى مدينة صور آه، في لبنان ده طبعا نصف الساحل الشمالي ال- الفلسطيني وجزء من الساحل الجنوبي للبنان واستطاع يعني ال- نشر جيشه في كل صلاح الدين الايوبي في كل مد- مدن فلسطين وبعد صلح الرمله بستة شهور فقط آن للجسد المتعب جسد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أن يستريح وتوفي رحمه الله في 27 صفر سنة 589 من الهجرة مات السيد الأجل والملك الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وكانت صدمة ضخمة جدا للمسلمين لعلها من أكبر الصدمات التي مرت بهم منذ انتهاء جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الكارثة الكبيرة في موت صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لم تكن فقط بفقد زعيم من أعظم الزعماء في تاريخ الأمة الإسلامية ولكن في الوضع الذي آلت إليه الأمة بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وده يخلينا نتطرق الى آه، خطا انا اعتبره برضو احد الاخطاء التي ما كان ينبغي آه، ان تتم وهو عدم استخلاف شخصيه قويه مدربه على قياده الامه بعد وفاه صلاح الدين الايوبي. طبعا الموت جه بشكل مفاجئ صلاح الدين الايوبي ما كانش لسه كمل 60 سنه فلعل ال- التوقعات ما كانتش آه، يعني كبيره بان يحدث الوفاه في هذا الوقت لكن طبعا آه، لكل امه اجل ممكن يموت في اي لحظه كان لازم يكون في خليفه قوي مدرب ويعني معرف لاساليب اداره الامه الاسلاميه ويتفق عليه الجميع حتى لا تحدث كوارث بعد موته وده اللي حصل للاسف الشديد ان بعد موت صلاح الدين الايوبي انفرط عقد الامه الاسلاميه بشكل مبالغ فيه يعني تصارع على الحكم بعد وفاه صلاح الدين الايوبي الأيوبي عده قوى ثلاثه منهم من اولاده يعني الافضل والعزيز و- والظاهر الثلاثه من اولاد صلاح الدين الايوبي تصارعوا على الحكم واحد خد مصر واحد خد حلب وشرق سوريا واحد خد دمشق وما حولها ومع دم- مع دمشق خد القدس وواحد آه، اخو صلاح الدين العادل آه، خد منطقة الأردن بما فيها حصن الشوبك والكرك وأخو صلاح الدين ال- الثاني تورانشا أخذ اليمن والحجاز يعني تفرق آه، دم الأمة الإسلامية بين الإخوة والأعمام طبعا كان شيء آه، قاسي جدا وللأسف الشديد مش بس حصلت هذه الفرقة لا حصلت كمان صراعات ومنازعات بين هؤلاء بين الإخوة وبين الأعمام وكانت هذه الصراعات في بعض الأحيان صراعات يموت فيها اعداد من المسلمين وخلي بالك الناس اللي بتموت ديت كتير منها هو اللي انتصر في موقعة حطين هو اللي انتصر في موقعة فتح بيت المقدس وانتصر في تحرير معظم مدن فلسطين ده شيء طبعا بيخلينا نصاب بالدهشة لكن نرجع تاني ونفتكر حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم هو ده اللي حصل وقع فيه المسلمين المسلمون طبعا كانوا يمتلكون أماكن واسعة جدا مملكة صلاح الدين الأيوبي كانت تضم مصر وتضم سوريا بكاملها ولبنان والأردن وأجزاء من تركيا وأجزاء من العراق والحجاز بكاملها واليمن يعني مملكة واسعة جواها أكثر من سبع ثمان دول من عهدنا المعاصر فعند وفاة صلاح الدين الأيوبي تنافس أبناؤه وإخوانه على هذه الأملاك الواسعة وحصل صراعات مخزية حقيقة بين هؤلاء وأزمة كبيرة مرت بها الأمة الإسلامية ولولا لطف الله عز وجل بأن الصليبيين أصلا كانوا في حالة ضعف لا انفرط العقد تماما واحتلت الكثير من بلاد المسلمين أفضل هؤلاء أفضل هؤلاء المتصارعين كان العادل اللي هو أخو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لم يكن على مستوى صلاح الدين الأيوبي لكنه كان أفضل هؤلاء المهم أنه بعد تسع سنوات كاملة من الصراع بين المسلمين استطاع العادل أن يفرض سيطرته على الأمور وأن يوحد من جديد مملكة مصر والشام وغيرها من الأماكن تحت سيطرة واحدة ولكن للأسف في غضون هذه الفترة سقطت بيروت في يد الصليبيين طبعا وجود مثل هذا الصراع بين الإخوة شجع أوروبا أن هي تبتدي تجمع من جديد قوة عشان تحارب المسلمين الكلام ده زي ما قلنا صلاح الدين مات سنة 589 من الهجرة وقعد العادل واخوان وابناء صلاح الدين في صراع تسع سنوات لحد سنه 598 من الهجره الى ان وحد العادل البلاد جميعها تحت قياده واحده عندما توحدت البلاد الإسلامية تحت قيادة واحدة شعرت أوروبا بالخطر الشديد وبالتالي بدأت تحمس الأوروبيين على القيام بحملة صليبية رابعة لتكون بالفعل الحملة الصليبية الرابعة في سنة 599 من الهجرة وده بيوافق 1202 ميلادية لكن سبحان الله هذه الحملة الصليبية الرابعة انحرفت عن هدفها كانت راح تحارب المسلمين في الشام وفي القدس وفي غيرها من بلاد المسلمين واتجهت إلى القسطنطينية اللي هي عاصمة الدولة البيزنطية عندما رأت فيها شيء من الضعف ومع ان دولة نصارى ودولة نصارى الا ان الحملة الصليبية الرابعة نزلت على القسطنطينية واجتاحتها وقتلت الامبراطور البيزنطي انذاك